بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اختم بشخصيه نسبت للايمان والغريب انه محطوط جنبها لقب غير مشرف يظل اللقب لغايه دلوقتي رحاب الايه حاجه متعبه جدا ان يبقى ده لقبها وتبقى محطوطه في الليسته المشرفه جدا اللي فيها ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وداوود و... وجدعون ويفتاح و... ومحطوطة لغاية دلوقتي بلقبها منين ما يقولوا اسمها يقولوا اللقب عشان محدش يتلخبط فيه شخصية رحاب يقول في عبرانين 11 بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك كلمة مشجعة جدا مع العصاء إذ قبلت الجاسوسين بسلام نص تاني في يعقوب اتنين في نصين في العهد الجديد عليهم كذلك رحاب الزانية يعني ده لقبها أيضا أيضا دي مش عايدة على الزانية أيضا ده كان بيتكلم عن أمثلة إيمان بدون أعمال فبيقول إبراهيم لما آمن راح قدم إسحاق فالعمل اللي عمله يؤكد إيمانه رحاب كمان رحاب الزانية كمان لما أمنت عملت حاجة هنا ابونا يعقوب كان بيشرح ضرورة وجود عمل معبر عن الإيمان الإيمان مش فكرة مش شعور الإيمان لازم يطلع منه أكشن فقال أبونا إبراهيم لما آمن خد ابنه مستعد يذبحه الحركة دي تدل على إيمان ورحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل الرسل اللي هم الجاسوسين برضه وأخرجتهم في طريق آخر يبقى القديس بولس تأمل في رحاب الزانية وحط الإيمان أساسي والقديس يعقوب تأمل فيها وركز على الإيمان العامل أو الأكشن اللي طلع عن إيمانه والاتنين احتفظوا باللقب المزعج تعالوا نرجع بقى للقصة إيه ونسألكم فيها يشوع اتنين فأرسل يشوع بن نوم من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا خلونا الأول أشرح لكم إحنا فين في التاريخ موسى سبق المسيح بحوالي 1500 سنة لما اتولد بعدين في سن التمانين ربنا دعاه يخلص الشعب خد اليهود وعبر البحر الأحمر بقوا في سينا ربنا لقى اليهود معاندين من الأول كده فتوههم في سينا 40 سنة موسى عقبال ما وصل على مشارف فلسطين أو كنعان موسى ودع طلع السم... طلع الجبل ومات في الجبل وسلم المهمة ليشوع يشوع كان عنده أول مهمة يعدي الأردن نهر الأردن ويسكن الشعب أول بلد هتقابله مجرد يعدي الأردن أريحة وهي مدينة حصينة فأريحة دي في كنعان وبلد ليها سور عالي وفيها سلاح قوي فدي بالذات مدينة لا تقهر فعمل ايه قبل ما يعدي احنا لسه في يشوع اتنين يعني يا دوب لسه موسى ميت لسه في اول سفر يشوع قبل ما يعدي النهر بعت اتنين جواسيس يعدوا النهر يتجسسوا أريحة دي ليها حل ولا ملهاش حل لأنها بلد منيعة ذهب انظر الأرض وأريحة فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك فقيل لملك أريحة شوفوا بقى الايه مخابرات شغالة هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل كي يتجسس الأرض فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما بداية هل ممكن واحدة إنسانة زانية تؤمن؟ ليه الكتاب مصر على هذا اللقب؟ لأن تاني عاوز أقول لكم حاجة قلتها امبارح الإيمان مش بالضرورة يتناسب مع الخطية بمعنى إيه؟ احنا عندنا من أمثلة الإيمان العظيمة اللص اليمين هو اللص اليمين ده إنسان صالح؟ لا بس صدق إذا الإيمان قد تكون فضيلة يقدر عليها الخطى ودي رسالة مريحة بطرس لما آمن بالمسيح ما كانش كويس وبعدها أنكر يعني ما كانش إيمانه نضج واستو... ما كانش أقصد يعني بطل يغلط لكن قدر يصدق فقولة واحد مش حلو ويعرف يصدق ربنا ده وارد ودي تعلمنا درس مهم اوعى تحكم على حد لأن ممكن واحد يكون لسه سلوكه وحش بس بإيمانه يسبقك هو لسه ما عرفش يصلح نفسه طبعا هي الست دي اتعدلت بعد كده لكن وهي لسه لقبها كده لقبها كده معناها دي شغلتها يا جماعة فاهمين متخيلين احنا بنتكلم عن واحدة شغلتها كده فطبعا دي آخر واحدة ممكن الواحد يتوقع انها تفكر في ربنا هي صدقت ليه هي سمعت بمجرد السمع ان الجماعة اليهود دول هي عمرهم ما شافتهم لسه بيقولوا من 40 سنة البحر وقف لهم سور وبيقولوا الشعب ده ما بيتغلبش لان هو لما ماشي في سنة في سينا غلب الاموريين والحسيين وال... وعوج ملك باشان و... وعماليق و... فسيرة موسى والشعب كانت سيرة شعب لا يقهر دي السمعة اللي طالعة فهم الست الغلبانة دي متعرفش حاجة بس سمعت عن الشعب ده وهي غالبا مقتنعة ان هم دول ناس وثنيين بيضحكوا على بعض لأنه ساعات الخطاة قوي المحترفين بيكونوا أكتر ناس فاهمين حيل الشيطان وألاعيبه وأكتر ناس ما يصدقوش في التماثيل والوثنية والإلحاد يعني اللي يكون داخل قوي في الشر بيبقى فاهم كويس قوي ان ده شر وعارف كويس ان ده غلط وفاهم حيل إبليس فهي طبعا فاهمة ان الوثنية دي كلها بضاعة بتتباع وكله مصالح في الآخر و... وإن الناس دول صح وإلههم صح لأنهم محدش يقدر يعمل اللي عملوه إلا لو معاهم ربنا فهي صدقت صدقت في الوقت يا جماعة اللي أغلب اليهود مش مصدقين يهود شافوا بعينيهم معجزات وشافوا شعوب بتتغلب قصادهم لكن لغاية الوقت ده هيطلعوا عينين يشوع زي ما طلعوا عينين موسى يبقى في ناس شافت خلي بالكم المعلومة دي في ناس شافت كتير وبرضه ما صدقتش وفي ناس ما شافتش خالص ومصدقة قوي عشان كده في ناس بتسأل طب ليه المسيح ما قامش وظهر لكل الناس كانت كل الناس صدقت لا مين قال لك لو المسيح كان قام وظهر لكل الناس كانوا صدقوا لا طبعا وهو قال لما مثلا في مثل الغني والعازر الغني بيقول له طب ما تبقى تبعت لعازر يقوم من الموت يمكن يصدقوه قال له لو قام من الموت مش هيصدقوه اذا الحكايه مش مجرد ناس شافت ياما ناس شافت العذراء وياما ناس حصل معاها شبه معجزات او معجزات انما مش غلط برضه السؤال الثاني هي ليه ما فكرتش في انها غير مستحق انا هسالكوا السؤال ده بقى الست دي وحشه وبطاله ليه ما فكرتش انا ما ينفعش ربنا بتاعهم يشتغل يشتغل معايا ليه ما جاش في دماغها فكرة بما اني انا انسانة شريرة ما ينفعش حتى الفكرة دي هتفضل ماشي يعني عاوزة تقولي يمكن فهمت بما انهم لجأوا ليها يبقى يبقى ربنا مشاور عليها ماشي اتفضلي عندها مبادرة برافو عليك فكرة ليه لأ ها. برافو عليك يمكن تكون سمعت ان ربنا ده رحمته واسعة قوي لان اليهود المجرمين دول عملوا عجل ذهبي وهو عمال يعمل معاهم معجزات وطول باله عليهم ومكمل فممكن ده يخليها صدقت انه يقبل النوع بتاعها اتفضلي ممكن تكون ضمنيا نوت انها تتعدل لو الحكايه مشيت يعني تكون زي اللي ندرت ضمنيا اوعدك يا رب لان خلاص متاكده انه شعبها هيهلك ريحها هتتهد وده ايمان ده جزء من ايمانها هي متاكده ان اليهود لو ده هيدخلوا وهيدكوا البلد فهي فاهمه كده فلو عاشت هتعيش كويس اتفضل حبيبها تكون ضمنيا امنت بربنا الحقيقي وبالتالي هي مش مفكره تستاهل ولا ما تستاهلش محتاجاله قوي جميل بصوا يا جماعة في قاعدة في الإيمان مهمة قوي كل ما زاد إيمانك كل ما ركزت قوي في ربنا مش مركز في نفسك فانت مش شايف نفسك حلو او وحش مش فارقه كل ما زاد الايمان كل تركيزك في الحقيقه مش في ذاتك اللي بيعطل ايماننا ان انا عمال اقول بس انا وحش يا سيدي وانت مش موضوع اساسا في الايمان فبالحقيقه نؤمن اسمك مش مكتوب يعني انت مش جزء من الايمان انت وحش ولا حلو ما هي مش فارقه كل الناس وحش ما فيش حد حلو هو ربنا اللي حلو فلما تركز في الايمان انت بتشطب على نفسك فهي مش شايفه قد ايه وحش وده شطاره منها لان ده ساعدها تثق برضه برافو عليك ممكن تكون هي حاسه انه حسب تفكيرها الساذج انا انا بساوم ربنا بمعنى ايه انا هنقذ رجالتك وانت انقذني فهي داخله بطريقه ايه فيها جرأه لكن الحقيقه ايمان حلو انه اه وين وين برافو عليك اللي بيقول وين وين انا بص بقى انا هنقذ الرجاله بتوعك وانت تنقذني من الهلاك فبرضه فكره فاهم جميل ممكن من كتر الشر بتبقى نفسها كانت تلاقي الحق والصح ومتحمسة ليه نكمل النص وكان نحو انغلاق الباب في الظلام خلاص استخبوا عندها وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان لست أعلم أين ذهب الرجلان اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما هي بتقول لرجالة الملك وهم جوه وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوط هي قالت لهم هم مشوا من شوية فهم قال لك نلحقهم فبيجروا بسرعة قوي وهم في البيت لسه وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب أما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح كانوا هيباتوا على السطح يعني لغاية إيه على وش الفجر يرجعوا يهربوا فطلعت لهم على السطح بقى تساوم وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم يبقى واضح إيه إيمان أهو علمته ما فيش أدنى شك ما فيش احتمال لا هو صحيح انتوا لا ما فيش ما بتسألش هي بتقول حقيقة علمته انه ربنا اداكم خلاص الارض حتى اعطاكم كفعل ماضي مش ماشي مش كده طب هو لسه ما خدوش الارض على فكره هم ما دخلوش كنعان خالص لسه الايمان يخليك شايف المستقبل كانه ماضي الايمان يخليك شايف المستقبل كانه ماضي لدرجه تشكر على حاجه لسه ما حصلتش طبعا الايمان هنا فيه مخاطره الإيمان لو أنا قلت الإيمان مخاطرة إيه نوع المخاطرة اللي هي بت بت بتعملها هنا إيه الخطورة يعني ها تتقتل معاهم طبعا دول جواسيس ولو خبيتهم تتقتل معاهم مش كده برافو عليكي ممكن هم ما, يز... ما يلتزموش تبقى هي خدمتهم ويطلعوا جبنة سوري يعني ولما يجوا يحرقوا البلد احنا هنفكر فيها مصالح تحكم ففي خطورة متبادلة خطورة هي تتقفش معاهم وخطورة هما ما يلتزموش لأن ما فيش أي يعني ضمانات في الموضوع لو أنا قلت لكم الإيمان عموما مخاطرة مين يديني أمثلة من الحياة العملية على فكرة أن الإيمان دايما في ريسك ادوني أمثلة برافو عليك دي حتة جميلة أن واحد مثلا يدعي للتكريس بيسيب وظيفة كبيرة أو بيسيب مركز أو بيسيب ضمانات اجتماعية ويترمي في الهواء ما فيش أي ضمانات عرفش بكرة يمشي ازاي ما ده ده مجازفة ايه كمان برافو عليك ممكن واحد بإيمان يطلع أكتر من العشور وهو مش عارف هيكمل الشهر ازاي في مجازفة بس إيمان هنا زي بتاعة الفلسين مثلا مم. ايه تاني صور إيمان في مخاطرة الإيمان دايما في ريسك في في حركة مجنونة شوية زي اللي عملتها دي شغل مجانين برضه ها برافو عليك انك تبتدي خدمة جديدة وانت مش عارف هتمشي مش هتمشي هتنجح مش هتنجح مم. برافو طبعا كل اللي تعرضوا للآلام والاعتراف والاستشهاد ما هو كل ده ايه آه يعني ما شافوش ربنا تدخل ومنع الموت يعني لا استشهدوا بس لأنه في حياة أفضل ها برافو عليك ان الواحد يكون امين ويعمل الصح واللي حواليه كلهم بيكذبوا ومتربصين له طب دي مخاطره ما الاسهل لك تكذب زيه الاسهل لك تمشي الغلط وخلاص انما انت هتقف كده واقفه صح وسط عالم كله غلط طب انت بتعرض نفسك ل- لمؤامرات يعني زي ما حصل مع دانيال دانيال كان ماشي زي السيف نزل جب الاسود بسبب الامانه بتاعته طيب آه، هي ليه ما شكتش يعني ليه ليه ما ترددتش وقالت زي ما احنا فكرنا ممكن العساكر يقفشوهم ويكتشفوا ان انا كدبت واروح في داهيه وممكن يخلوا بيا انا ما اعرفش الناس دي خالص وما اعرفش اخلاقهم ليه ما شكتش ها جميل ممكن يكون ايمانها ان ربنا قايل لهم هيدخلوا يبقى لازم هيدخلوا فممكن ابقى انا جزء من القصه ها برافو عليك ممكن تكون فكرت ايه انا كده كده ميتة انا كده كده ميتة بالعكس بقى في احتمال ولو واحد في المية ان انا انجو يبقى يستاهل المناقمة فاللي شايف نفسه هيهلك يبقى يرمي على الايمان ولانوش يكمل سكة كلها هلاك طب نكمل النص نشوف وصلنا ليه لاننا قد سمعنا شوفوا بقى ما وراء الايمان خلي بالكم بقى ما هو الايمان ده ما جاش بالسهل قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف سوف اللي هي البحر الأحمر يعني قدامكم عند خروجكم من مصر يبقى الموضوع ابتدى من بدري قوي ده هم سامعين من 40 سنة من وقت موسى ما ابتدى وما عملتموه بملكي الأموريين الأموريين ده كان شعب قوي قوي في سينا ال- زي البربر كده اللذين في في عبر الأردن سيحون وعوج دول الملوك كانوا جبابرة دول بيتقالوا في التسبيح من كتر يعني بنفتكر ازاي ربنا نصر شعب ضعيف على ناس م- صعبة اللذين حرمتموهما كان الاسلوب كمان ايه ما يعيشوش ما حدش يعيش من الوثنيين سمعنا فذابت قلوبنا اذا واضح انه مش هي بس ده كل أريحة سمعت وقلبهم واقع ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت يا سلام على الكلام ده لا حد بشرها ولا حكى لها عقيدة ولا لاهوت ولا بتاع بس هي أمنت هو ربنا بتاعكم فيش غير واحد هو مالي السماء والأرض سؤال إذا كان كل البلد قلبها داب وسمعوا واقتنعوا اسمعنا دي اسمعنا دي بالذات اللي هتعيش اللي هتكمل المشوار برافو عليك المبادرة هي الوحيدة المستعدة تعمل حاجة إذا إيمان بدون أعمال إيه؟ ميت إيمان نظري ملوش عشان كده القديس يعقوب جابها في أول الكلام لما تقولنا حاططها كحجة إن الإيمان كان موجود عند بقية بتوع أريحة أغلبهم سمعوا مرعوبين ورعبهم معناها مصدقين لكن رعب بس الشياطين يؤمنون ويقشعرون خوف بس ما يوصلش إذا هنا في موقف عملي لازم يحصل أنت مصدق أن ربنا بيكافئ السخاء بسخاء لو ما طلعتش فلوس بسخاء يبقى إيمانك ده ما عملش حاجة ميت هتقول أنا متأكد أن اللي يدي ربنا ياخد كتير طب وليه واقف عند العشور إيمان نظري أنا متأكد أن ربنا سامع الصلاة طب ليه مش بتصلي كتير ما ينفعش تقول لي متأكد بس لو ما وصلش التأكد ده إلى حاجة عملية واضحة يبقى أنت ما زي بتوع شعب أريح مصدقين بس ما عملوش حاجة طبعا ربنا بسابق علمه عرف ان دي الوحيدة اللي جاهزة تعمل كمان فهو رتب الحكاية كده نكمل النص ونشوف او في نص تاني حابب احطه قصادكم بتاع رومي عشرة يقول ايه كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارث هنا حالة استثنائية ان سمعة موسى والشعب او سمعة اله موسى وصلت إنما القاعدة الأساسية مش الاستثنائية كيف يسمعون بلا كارث بمعنى إيه يصح يا جماعة إحنا اللي عندنا الخبر مفروض نوصل نوصل لأن اللي حوالينا هيعرفوا إزاي طيب طبعا في بلادنا مسمعة مش لازم نتكلم لكن في بلاد تانية عمرهم ما سمعوا عن الإنجيل ولا ربنا فيقول كيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل خلي بالكم التعبير ده. مش معنى أنك توصل الرسالة لازم الكل يصدق ومش معنى أن الكل لازم يصدق الكل هيخضع هنا الناس أغلبها صدق لكن ما فيش غير واحدة اللي إيه إيمانها اشتغل وأخدت أكشن والأكشن ده هو اللي وصلها إنها خلصت لأن أشعيا نفسه يقول يا رب من صدق خبرنا إذا ما تستغربش أن الغالبية ما تصدقش أشعيا نفسه بيقول يا رب مين مصدق كأنه مستغرب يعني إذا الإيمان بالخبر الخبر هي ده الإنجيل أنت عندك خبر حلو بتقوله يا جماعة ربنا حلو بيحبكم مستعد يوصلكم السماء صدقوا ده خبر بعد كده الكرة في ملعبهم والخبر بكلمة الله هنا عاوز أقول كمان الإيمان يخلق أفكارا جديدة إيمانها لأنه أقوى من إيمان بتوع أريحة استوى لدرجة خلق الفكر هي الفكرة طلعت منها ان هي استضافت الجاسوسين هي اللي خبتهم هم ما طلبوش يستخبوا عندها هي استضافتهم وخبتهم فالمبادرة او الفكرة الجديدة طلعت منها عارفين دي بتفكرني بايه يوم المفلوج اللي كانوا شايلينه الاربعة الاربعة دول راحوا لقوا اوضة كده مليانة زي الاتوبيسات المصري كده اللي ايه طالع منها ناس كده فمش ممكن هيدخلوا وهم شايلين واحد على خشبة يعني مش هينفع بسبب الإيمان السخن اللي جواهم هو الطبيعي إيه هو عندهم إيمان يوصلهم أنه إيه لو وصل للمسيح هيخف إنما لو إيمان نص نص كانوا شالوا الراجل روحوه قالوا مرة تاني النهاردة مش مناسب إنما لأن الإيمان أكتر من العادي بصوا كده وطلعت الفكر طب ما تيجي نتسلق السقف وننبش الخشب وندليه كده وننزله قدام المسيح طب هيقع لا ده بقى نربطه طب لحسن يتضايق يتضايق مش مهم المهم يخف يعني طلعوا بفكرة جريئة بس هي فكرة مظبوطة عشان كده التعبير الكتابي يقول ايه لما نظر ايمانهم طب هو الايمان بيتشاف الايمان ده جوه القلب هو شافه ايه الاكشن العمل لما نظر ايمانهم نكمل فالآن احلف لي بالرب هي بتكلم الجاسوسين واعطياني علامة أمانة لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا وتستحيي أبي وأمي وأخواتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلص أنفسنا من الموت فقال لها الرجلان نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانا فأنزلتهما بحبل من الكوة الشباك لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور وقالت لهما اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكما السعاب دي عارفة ظروف يعني استخبوا في الجبل شوية ما تحركوش لغاية ما ييأسوا مش لاقيينكم ويروحوا واختبأ ثلاثة أيام حتى يرجع السعاء ثم ذهب في طريقكم شغل يعني إيه جبال اقعدوا في الجبل مستخبيين لغاية ما يزهقوا من البحث عنكم يروحوا ابتدوا كملوا سكتكم هنا الجاسوسين عندهم إيمان ولا لا تفتكروا إيمان مين أكتر طب ليه مين يقول مين يقول من النص حاجة توحي انه هاي شاطرين تحسوا رحاب اقوى لانه هم بيقولوا لها ايه هي بتقول لهم ادوني عهد امانه قالوا لها مش قادرين يدوها عهد امانه مش قادرين يوعدوا قوي ليه قالوا شوفي لو لو احنا فينا من لو لو خدنا الارض نوعدك نعيشك انت واهلك هي بتقول لهم انتوا خدتوا الارض وهما بيقولوا ايه لو تصوروا بقى ان يكونوا ولاد الكنيسة والخدام دول خدام يعتبروا خدام جواسيس مالناش دعوه بيها الحته دي بس ايه الى هذه الدرجة ممكن حد بره خالص يكون ايمانه اقوى لكن انا احساسي فعلا زيكم ان رحاب هنا ايمانها اقوى منه بغض النظر هم طبعا عندهم درجة إيمان على الأقل وإلا ما كانوش غمروا ما هم كمان لو مش مؤمنين ما كانوش انتحروا دي, ده حركة فدائية برضه هنا هل الإيمان يلغي التفكير مين يجيب من النص ما يوحي انه عشان ده دايما يتقال لنا ما هو انتوا بتقولوا اللي عنده ايمان ما يفكرش ينفع النص ده يجاوب على المقولة دي هل اللي عنده ايمان ما يفكرش اولا فكرة الخطة ذاتها ده كل ده تفكير اذا مش معنى انها امنت وصدقت لغت دماغ قالت لهم بصوا انا عارفة الناس بيفكروا ازاي بتوعنا المخابرات بتوعنا هيدوروا في حوالي 3 ايام وهيجيبوكم لانه خلي بالكم الملك بعت لها فواضح ان العيون سهرانه تمام فقالت لهم تستخبوا في الجبل ما تتحركوش ما دي فكره اذا الايمان مش ضد التفكير كمان لما طلبت ادوني علامه يعني هتعملوا ايه بالظبط هي ده كل ده تفكير فمش مش معنى الايمان انك انت عندك ايمان ان مخك عطل بالعكس الايمان ينور العقل مش يلغي العقل افتكروا القاعده دي الإيمان ينور العقل مش يلغي العقل بتوع المفلوج مخهم استنار فشالوه نزلوه من السقف ما دي فكرة جريئة محمولة على إيمان مش مخهم قفل بالعكس ولا اتلغى التفكير خالص ده تفكير أقوى من الأول وأفضل من الأول لما المسيح عمل الخمس خبزات كان بيفكر غير الإيمان رصوهم الأول اعرفوا لي العدد كام فعدوا خمسين فكان في مئة مجموعة فقالوا له خمس تلاف راجل بعياله ومن هنا طلع الرقم اللي مسجل في الأربع أناجيل ليه تفكير وحسابات ما تلغتش خالص الحاجات دي مع وجود الإيمان وقالت لهما اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكما السعاة واختبأ هناك ثلاثة أيام حتى يرجع السعاة ثم ذهب في طريقه فقال لها الرجلان نحن بريئان من يمينك الذي حلفتين به ظهر الحتة اليهودي بين هو ذا نحن نأتي إلى الأرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة يعني بصي احنا أبرياء لأن احنا مش عارفين هيحصل ايه بالظبط لكن اربطي الحبل ده حبل أحمر كده في القوة التي أنزلتين منها واجمعي إليك في البيت أبوك وأمك وأخواتك وسائر بيت أبيك لمي في بيتك اللي انت عاوزاه فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج دمه على رأسه ونحن نكون بريئين أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا اتفاق كويس إذا وقعت عليه يد لو سألتكم هنا في علامة إيمان مش كده البتاع الأحمر ده اللي نازل ده محدش في الدنيا كان فاهمه يعني فضل متعلق على فكره حوالي شهر خلي بالكم لأنه عقبال ما هيدخلوا أريحة في أربع إصحاحات لسه ده لسه هيعدوا الأردن وهيعسكروا جنب أريحة وهيظهر المسيح ليشوع يشجعه وبعدين يلف حوالين أريحة سبعة أيام فده لسه في وقت الحبل ده هيفضل متعلق شهر ومحدش فاهم سره غير الست دي وطبعا الجواسيس اللي في البعيد لكن هتطلع العلامة دي هي أخطر ما في الموضوع لو سألتكم في علامات عموما للإيمان في حياتنا ها علامات ها البركة لقمة البركة دي علامة إيمان ها رشم الصليب علامة إيمان دق الصليب كان في علامات تاني في تاريخ الكتاب كده للبر... لل... مرتبطة بالإيمان مسبح ماسي لا في علامة مشهورة بتاعة الدم كده أرى الدم طب ما دي علامة فأعبر عنكم هو الدم هيعمل ايه يعني لكن هي مجرد منظر الدم الأحمر على الباب الملاك ما يدخلش ما يقربش ها برافو عليكي قوس قزح اللي كان في السماء علامة عهد ربنا مع نوح من بداية انه مش هي... مش هي... هيلغي التاريخ تاني اذا في علامات بسيطة مرة جدعون فاكرين حكاية جدعون لما جام جزة الجزة دي بتاعت الخروف فروة الخروف وقال له مرة مبلولة وقال له مرة ناشفة وربنا مشي معاه في القصة في بعض العل اتفضلي طبعا الحقيقة النحاسية إذا أحيانا الإيمان يكون له علامات علامات بسيطة إن أنت ممكن أو أنت ممكن في, في مرحلة حاجة محددة آية تجيلك تصبرك تعتبرها علامة ان ربنا هيستجيب هو ما استجابش بس بالنسبة لك أنت دي كانت علامة ممكن يحصل كده أن يكون في نوع من التعامل بالعلامات مش بنحب نهول قوي الحتة دي عشان الناس ما تقعدش ايه تمشي على العلامات لكن ما بنلغيهاش ان احيانا ربنا يكون بيتعامل بشيء من الايه الساينز كده علامات في, في السك والعلامة دي مفعولها ما اشتغلش لغاية اليوم بتاع سقوط أريحة وطبعا هنا الإيمان في اتفاق وعهد اتفاق بين الرجلين والست دي انت مسؤولين عن عيلتي وانا مسؤول هربكم وإن أفشيت أمرنا إن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتينا فقالت هو هكذا حسب كلامكما وصرفتهما صرفتهما فذهب وربطت حبل القرمس في الكوة طب هما لو لو فشت أمرهم هما مش هيعيشوا طبعا هنفترض انها هي هتعيش طب يعني هيدخلوا ولا مش هيدخلوا هيدخلوا برضه خلي بالكم بمعنى ايه هم متأكدين ان قريحة هتقع لان ربنا قال كده ليشوع وهي متأكدة لكن هي اللي هتخسر وهم ممكن يخسروا عمرهم لكن من ناحية ان السيناريو هيكمل هيكمل اذا خلي بالكم خطة ربنا ماشية لكن يا ترى انت جزء منها ولا هتطلع انت بتدخل فيها بالايمان او بتطلع منها من غير ايمان فاهمين ازاي لكن هي ماشيه ماشيه من ناحيه خلاص شعبه لكن انت انت هتدخلها ولا مش هتدخلها ده قرارك فانطلق وجاء الى الجبل ولبث ثلاثه ايام حتى رجع السعاة وفتش السعاة فلم يجدهما ورجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر واتى الى يشوع بن نون وقص عليه كل ما اصابه وقال ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا الارض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا تحسوا ان هم قعدتهم مع رحاب فرقت ايمانهم زاد ايمانهم زاد لما لقوا واحدة اخر الدنيا زانية تثق في الههم هذه الثقة يعني هي اللي ثبتت ايمانهم تصوروا لما تقابلوا مثلا واحدة ما تكونش مسيحية تقول لك هات لي زيت للعذراء تكون انت رامية الزيت في البيت بقالك وهي بتثق في زيت العذراء فبتنبهك انتوا عندكم حاجات غالية مثلا فساعات كده يبقى احنا عندنا حاجات ثمينة من كتر ما تعودنا مش فارق معانا انما اللي ما عندوش خالص بيبقى حاسس بقيمة الغنى اللي احنا عندنا نكمل يشوع ستة بقى نهاية القصة عدينا أربع إصحاحات كده خلاص فهتف الشعب هنا بقى حصل الحصار وبعدين اللفة والزفة وقصة طويلة عريضة طبعا خلي بالكم ان ما كانش مفهوم ازاي ممكن البيت ده بالذات دونا عن كل البيوت ما يتحرقش ما هي برضو صعبة مش كده يعني اللي داخل في هجوم حربي هيقعد يدور على حتة يهدها وحتة ما يهدهاش بس محدش جه في باله انه مش العس... مش اليهود اللي هيوقعوا السور مين اللي هيوقع السور ربنا هيوقع السور ده منظر غريب جدا لازم يترسم تصوروا السور بيقع في كل حتة والحتة دي وقف فاهمين يعني داير داير السور كله وقع في السبع لفات ده لكن في حتة من السور وقفت زي ما هي اللي فيها يعني السور بيفهم كأن السور نفسه معاه order ان الحتة اللي فيها الحبل الاحمر ما تقعش فاصبح منظر يفكرنا لما المية وقفت سور كده لان يعني سور ضخم عريض يقع ما هو ما ينفعش جزئيا حتة ما تقعش وتبقى مظبوطة قوي كده لان جواها ناس جواها بشر لان واضح ان السور ده مسكون يعني انتوا فاهمين السور يعني ايه فيه شقق انا شفت حاجة زي كده في احد البلاد ان ممكن يبقى السور نفسه جواه شقق من كتر سمكه الناس عايشة في السور فمش بنتكلم عن طبطين يعني لكن هو نظام ربنا كده هتف الشعب وضربوا بالأبواق وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وهم محصرين داير داير كل ريح فمجرد السور وقع كل واحد دخل على طول في الحتة اللي في وشه وأخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف وقال يشوع للرجلين الذين تجسسا الأرض ادخلا بيت المرأة الزانية تاني الزانية ما فيش لقب مش راضي يطلع واخرج من هناك المرأة وكل ما لها كل كما حلفتما لها فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرج رحاب وأباه وأمه وأخوته وكل ما لها وأخرج كل عشائرها وتركهم خارج محلة إسرائيل خدوهم كده سكنوهم بره المحل خالص وكملوا هدوا السور فاهمين الفكرة؟ لأن بعد كده يشوع هيقول ملعون اللي يبني السور ده تاني فالحتة اللي فاضلة كملوها بس كملوها بعد ما خرجوا اللي جواها فيبقى ربنا وقف عند الحتة دي وهم طلعوا اللي جوه وبعدين هدوا اللي فاضل من السور عاوز اختم بتدريب واحد افتكروا المعنى ده اللي هقوله بس كل شخص ممكن يكون بعيد عن الكنيسة ممكن يكون أقرب للإيمان منك في يوم من الأيام تكون أنت اللي بتخدمه تكون مستبعد جدا أنه يعرف ربنا يكون شخص عنيد يكون شخص حياته كلها لخبطة يكون لص يمين يكون رحاب الزانية ويطلع أن إيمانه يشهد له ويذكر أكتر من إيمان اليهود كله اللي هم شعب الله فعاوزين نتدرب على كده انك مهما كان شخص بعيد قوي تجيلك فكرة رحاب الزانية دي ترد عليك حاسب لا ينطبق عليه أخيرون يكونون إيه أولين وأولون يكونون أخيرين تدريب تاني أقوله جازف خاطر تجرأ وخد قرار يعني إيه بما أن الإيمان لازم يطلع منه أكشن بطل تخاف أنك تاخد قرار إيماني مظبوط تعال نجرب ناخد قرار جريء مجازفة مخاطرة شكلها مجنون بس محمولة على وعد محمولة على ربنا الناس مش هتقبلها والناس هتستغربها ولو واحد من أهل رحاب عرف أن هضافة الجاسوسين كانوا مسكوها بهدلوها دي مجنونة عاوزة تموتينا كلنا وعاوزة بس كده إنما هي سبب خلاصهم خلي بالكم تصوروا معايا لو أهلها دريوا كانوا عملوا فيها وسووا وهم مش دجانين إن هي الوحيدة اللي إيه بتنقذهم في الآخر أنا عاوز أقول أختم تاني أقول جازف لأن اللي هيمتعك بربنا واللي يقدمك لربنا إنك تاخد خطوة جريئة شوية واختم بالحكاية اللي بحبها بتاعت إيه واحد مروح بيتهم في أوروبا مرة لقى بيته بيتحرق وابنه في الدور الثالث والولد بيصوت يا بابا يا بابا وطبعا دخان طالع ومالي الدنيا كلها والأب بيجري زي المجنون وقف تحت الشباك هو سمعه بس الدخان مغطي الدنيا فبيقول له حبيبي ارمي نفسك قال له أنا مش شايفك قال له بس أنا شايفك فالولد طلع في الشباك ورمى نفسه هو إيه مش شايف بس رمى نفسه هو مش شايف على كلمة أبوه إيه أنا شايف ووقع في حضن أبوه ما حصلوش حاجة هي فكرة بقى إيه أنا بابا مش شايفك بابا ربنا يعني وربنا بيقول لك ارمي نفسك برضه أنا شايف فهمتوا الفكرة ربنا بيقول لك ارمي نفسك ما تخافش أنا شايف مش هتقع على الأرض هتقع في حضني لكن مشكلة إن إحنا لا أنا لازم أشوف لازم تشوف يبقى مش هترمي نفسك يبقى هتتحرق يبقى الدخان هيكمل عليك